للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد يوم القيامة يوم عظيم واليوم العظيم ده مشكلته الكبيرة ان الناس بتنقسم فيه لصنفين الصنف الاول هم أهل, هم أهل الامن والامان والطمأنينة والسكينة اللي ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم الاسباب يوم القيامة علشان يكونوا في امن وامان بسبب اعمال صالحة عملوها في الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هم في الدنيا وفقهم الله سبحانه وتعالى لعمل صالح ده كان في يوم من الأيام والد كريم أو أم كريمة أكلوا من حلال وربوا ولادهم على الحلال كانوا حريصين على طاعتهم وعبادتهم استقاموا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ربنا يقول تتنزل عليهم الملائكة وهنا العلماء مختلفين امتى تتنزل عليهم الملائكة هم ثلاث أقوال وأنا أرى والله أعلم إن الأقوال كلها هي معنى الآية القول الأول تتنزل عليهم عند الموت علشان الملائكة تطمنهم وتطمن قلوبهم ويؤكد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة طيب الوجوه طيب الرائحة حسنة الوجه فتقول أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان فده بيكون عند موت الإنسان الصالح عند موت الشاب اللي عمل حادثة ومات بس قبل الحادثة كان ما شاء الله بعيد عن معصية الله سبحانه وتعالى مبادرا لطاعة الله سبحانه وتعالى ياما تعرض عليه فتن ومعاصي وهو رفض علشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى ياما تعرض لفتن كتير جدا وكان بيثبت ويصمد أمام الفتن دي علشان ربنا سبحانه وتعالى تتنزل عليه الملائكة عند الموت ما تخافش ولا تحزن وأبشر بالجنة والملائكة تبشره القول الثاني ان البشرة دي إنما تكون في الجنة إنما تكون في القبر ويؤيد هذا الكلام حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ما نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد آمنت به وصدقته واتبعته فتقول له الملائكة على هذا عشت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله انت عشت على اليقين ربي الله فانت قدمت ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء في حياتك لما تعرض ما يرضي الله وما يغضب الله في حياتك انت دست على اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى وفعلت اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى فالإنسان ده في قبره الملائكة بتبشره انت عشت بتختار دايما ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له من أنت فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمت إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله عز وجل وأما الموطن الثالث اللي الإنسان هيقابل فيه الملائكة فده يوم القيامة وده هيكون في مواطن متعددة منها مثلا موطن في أرض المحشر والناس خارجة من قبورها مع أهوال القيامة في شدة الخوف والرعب ما شاء الله الأخت اللي كانت ملتزمة بنقابها وملتزم بحجابها في وقت ما كان كل العلمانيين بيحاربوا الحجاب وهي متمسكة بحجابها لا احنا هنعمل قانون ان مش عارف نعمل ايه لو عملوا مليون قانون انا هنزل في الشارع بحجابي اللي كانت فعلا قابضة على الجمر اللي كان كل الناس ايه الشكل اللي انت عاملاه ده انت من غير النقاب احسن انت مش هتتجوزي انت مش عارف ايه وهي مع ذلك صامدة على حجابها وعلى شرعها وعلى دينها الشاب اللي ما شاء الله في وسط الكم الجامعة وفي وتن الجامعة يعني والبنات والتبرج والعري هو كان بفضل الله غاضض لبصره بفضل الله سبحانه وتعالى بتكون النتيجة المباشرة ان الانسان ده لما يخرج من قبره يوم القيامة ويشوف هذه الاهوال لانه قدم زمان عمل صالح يلقى به الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هنا الملائكة استقبلته وهو خارج من قبره في عز أهوال جهنم وأتي بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها في عز هذه الأهوال وجهنم تزفر الزفرة الواحدة تنخلع قلوب أهل المعصية أما أهل الإيمان الناس اللي قدمت في الدنيا عمل صالح الناس اللي اشتغلت في جمعيات خيرية علشان تخدم فقراء ومساكين وأرامل وأيتام الناس اللي كانت مجتهدة في دعوة في الدعوة الناس اللي كانت شغالة ليل نهار في الجامعة تاخد بإيد الناس لربنا سبحانه وتعالى لا يسمعون حسيسها لا يسمعون زفرات جهنم ولا صوت جهنم ولا يبالون بهذه الأهوال وفي الوقت ده تتلقاهم ملائكة الملائكة تقابلهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون ده يوم العز ده يوم الكرامة ده يوم الفرحة ده يوم السعادة ده يوم السرور الإنسان اللي اجتهد على طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا واجتهد في طاعة الله عز وجل في الدنيا الملائكة تقابله وتقول له اليوم ده يومك أبشر بخير يوم مر عليك النهاردة هو يوم الكرامة النهاردة يوم العز النهاردة هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك الأمن والأمان والطمأنينة النهاردة فرحة هذا يومكم الذي كنتم توعدون عارفين لما يكون في واحد بيتزوج ونقول له النهاردة الليلة ليلتك والفرحة فرحتك واليوم يومك نفس الكلام مع الفارق الكبير ان اليوم ده يا جنة يا نار انت من ساعة ما بتخرج من قبرك وانت ترى الاهوال يوم القيامة وترى يعني جهنم بزفراتها وترى حسرات الناس وترى أقوام يعني شابوا من شدة الخوف من شدة الرعب هذا الإنسان الصالح اللي كان له عمل صالح في الدنيا الملائكة تتلقاه تقول له هذا يومك أنت النهاردة العريس أنت النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى أنت المكرم أنت الفائز أنت الذي رضي الله عنك أنت الذي رضي الله عنك وتتلقاهم ملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون النهاردة اليوم يومكم النهاردة يوم الكرامة يوم الفوز يوم السعادة يوم الرحمة يوم الأمن يوم الأمان يوم ما يكلل الإنسان عن مجهوده بكرامة الله له في الجنة الموطن الرابع اللي تتلقى فيه الملائكة أهل الإيمان ذكره الله عز وجل في سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ده يوم الكرامة يوم العز على هؤلاء الذين استقاموا في الدنيا على عمل الصالح يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم وهم على الصراط والصراط مليان ظلام والناس شايلة هم المرور على الصراط والأنبياء دعواهم يومئذ واحدة يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم وكل إنسان يعلم إن دي المرحلة الأخيرة اللي بعدها يا جنة يا نار آخر مرحلة من مراحل القيامة دعوة الأنبياء على الصراط يومئذ واحدة والإنسان النهاردة واقف على بداية الصراط هيحط الرجل يعلم يقينا ان الصراط ده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحض مزلة ضحض مزلة ضحض يعني لا تثبت عليه قدم ومزلة تزل عليه الأقدام تزل عليه الأقدام وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ضحض مزلة النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمته خايف على أمته ومع ذلك في ناس كانت زمان في الدنيا لها عمل صالح بينها وبين ربنا الناس اللي حافظ على ركعتين قبل ما تنام الناس اللي كان لها ورد من قراءة القرآن الناس اللي كان لها ورد ذكر لله سبحانه وتعالى الناس اللي كان بينها وبين ربنا أعمال خفية لا يطلع عليها أحد مع أول قدم على الصراط أول ما يحط الرجل وهو في قمة الرعب هعدي ولا لا رجلي هتثبت ولا لا قبل ما يعدي تتلقاه الملائكة تقف الملائكة على أول الصراط بشراكم اليوم ما تقلقش ما تخافش بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار سبحان الله وربنا يقول لنا ان البشرى دي هي الفوز العظيم اللي الإنسان يناله في هذا اليوم البشرى بالفوز العظيم البشرى بالجنة الملائكة تقف على هذا المكان علشان تثبت قلبك وتثبت قدمك على الصراط وتعدي بفضل الله تبارك وتعالى سالما غانما كل ده كان بسبب ان في يوم من الايام كانت في استقامة يطلع شوية طلبة علم صغيرين ويبدأوا يشوشوا على الناس امور دينهم ويبدأوا يطلعوا للناس بعض الرخص ورخص يعني غير صحيحة ومع ذلك هي ثابتة على دينها مش هتسمع للكلام ده وثابت على دينه لا يسمع لهذا الكلام حريص على دينه مهما تعرض عليه من فتن كان بيعض على دينه متمسك بدينه فضل ثابت على هذا الأمر واستقام عليه إلى أن قابل ربه سبحانه وتعالى هنا تيجي البشرى هنا تيجي البشرى وتيجي البشارة الحقيقية لهؤلاء اللي كان بينهم وبين ربنا في الدنيا أعمال صالحة مع أول قدم في الجنة لما يسمعوا أحسن نداء ويسمعوا أفضل كلام الكلام المراضي مش من الملائكة ولا البشارة المراضي جاية من الملائكة اللي ما سابتهمش من لحظة الموت لحد دخول الجنة ولكن الكلام في هذه المرة من الله سبحانه وتعالى اللي احنا سعينا في الدنيا ان احنا نرضيه وبذلنا كتير علشان ربنا سبحانه وتعالى اتقدم لها شاب دين فقير وشاب غني ما عندهوش دين اختارت الفقير انا هتحمل حياة الفقر علشان معاه دين صبروا مع بعض وكافحوا مع بعض عبدوا ربنا مع بعض وارتقوا في درجات الإيمان مع بعض دخلوا الجنة مع بعض ويسمعوا النداء من ربنا سبحانه وتعالى يا أهل الجنة هل رضيتم هل رضيتم يا أهل الجنة فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فتأتي البشارة العظيمة من الله سبحانه وتعالى لهم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أعظم بشارة البشارة دي ما استحقهاش إلى الأعمالهم الصالحة اللي كانت موجودة في الدنيا لما كان البيت كله نايم وانت الوحيد اللي واقفة بين ايدين ربنا بتصلي في جوف الليل البشارة دي غالية ومهرها غالي ان انا اسمع ربنا بيقول انا النهاردة احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم ابدا البشارة دي تستحق مننا احنا نتعب في الدنيا شوية البشارة دي تستحق ان احنا نخالف انفسنا ونخالف هوانا لما البيت كله كان نايم وانت قاعد في اوضتك ماسك مصحفك وبتقرأ قرآن ربنا يبلغك البشارة دي لما كنت في شلة كل اللي فيها بيتكلم بنات وانت الوحيد تمسكت بقول الله وليستعفف انت تستحق البشارة دي لما كنت في يوم من الأيام قلبك ارتبط بحد وحبيتيه حب شديد جدا وسبتيه علشان ربنا انت تستحق البشارة دي ولما تعرض عليك في يوم من الأيام رشوة وانت محتاج فلوس ضروري لأمر صعب بتمر بيه وسبتها علشان ربنا انت تستحق البشارة دي القصة كلها كانت في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول لنا فأي الفريقين أحق بالأمن إذا كان يوم القيامة مليان حسرات فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يوم القيامة بالنسبة لهم هم بفضل الله في أمن وفي أمان وطمأنينة وسكينة أنا مش خايف من حاجة بفضل الله أنا مش خايف ليه أنا في الدنيا اجتهدت في رضا ربنا سبحانه وتعالى أنا في الدنيا قدمت خوف ربنا سبحانه وتعالى فأخاف ليه قال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة هو خاف من ربنا في الدنيا خاف من ربنا قبل كل نظرة خاف من ربنا قبل كل كلمة خاف من ربنا سبحانه وتعالى قبل كل خطوة بيخطوها فخد الأمان في الدنيا وخد الأمان في الآخرة عشان كده أقول لكم يوم القيامة فعلا هو يوم الحسرة ولكن في ناس ربنا هيأمنها في ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي اليوم ده عليهم حسرة ولا حاجة في ناس في الدنيا أصيبوا ببلاءات كتير جدا وأصيبوا بمحن كتيرة جدا ومع ذلك قلوبهم كانت مليانة صبر ورضا على قضاء الله سبحانه وتعالى دي الناس اللي ربنا يأمنها النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ناس في الدنيا مش كانت لها أعمال صالحة وبس كان في ناس تانية برضو في الدنيا ابتليت ببلاءات شديدة جدا ومع ذلك كانت صبرة ومحتسبة ابتلي بمرض ولده ابتلي بمرض في جسده ابتلي ببلاء شديد جدا ابتلي بفقر ابتلي بشدة ابتلي بتضييق على ناس ملتزمة ابتلي في الله سبحانه وتعالى فصبر على هذا البلاء فضل مستمسك بدينه راضي عن الله سبحانه وتعالى فيوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا إزاي هؤلاء لهم الأمن ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على هؤلاء أهل البلاء في الدنيا اللي ابتليت شوية معلش ابتليت بسبب زوجها ياما بهدلها ومع ذلك اتقت الله سبحانه وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينادي الله يوم القيامة على أهل البلاء فيقول يا أهل البلاء ما فعلتم في الدنيا ما فعلتم في الدنيا قالوا أي رب ابتلينا فيك فصبرنا يعني يا رب ابتلينا فيك أنا كنت منتقبة في الجامعة كان في تضييق وقت الامتحانات كان في تضييق في الشارع كان في تضييق الإعلام بي بيثير الناس حولي ابتليت فيك فصبرت فشوفوا الأمن والأمان فيقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بغير حساب ابتلي بفقر كان فقير محتاج كان عنده إعاقة عنده شلل يا رب ابتليت فيك فصبرت فيقول الله ادخل الجنة بغير حساب يا رب ابني كان مريض قدامي وشايف ابني قدامي مريض وتعبان لحد ما فارق الحياة ابتليت فيك فصبرت ادخل الجنة بغير حساب في يوم القيامة زي ما هو حصلات على ناس هو يوم سعادة على ناس يوم سعادة على ناس وفرحة على ناس اتنين أول حد استقام على طريق ربنا سبحانه وتعالى ما استبدلش طاعة ربنا بالمعصية اتنين حد ابتلي في الله كتير في الدنيا فصبر فلما صبر كانت النتيجة ان ربنا أمنهم القيامة وكانت الكلمة اللي يا رب كلنا نسمعها أن يقول الله سبحانه يقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة عبدي ادخل الجنة بغير حساب استقم على دين الله استقم على صلاتك استقم على عبادتك استقم على قراءتك للقرآن استقم على قيامك لليل استقيم على حجابك استقيم على عدم الاختلاط بالرجال استقيمي على ذكرك لله استقيمي على أخلاقك الطيبة استقيمي على علاقتك الطيبة بالصالحين تكون النتيجة يتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم, الج... يوم القيامة ويوم السعادة ويوم الفرحة ويوم الكرامة لمن استقام على الطريق يوم القيامة هو اليوم اللي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين ليكون بالنسبة لهم هو يوم الفرحة ويوم الجزاء على أعمال صالحة عملوها في الدنيا علشان كده كتير من الناس في الخطاب الدعوي لما بتتكلم على يوم القيامة لا تتكلم إلا عن الأهوال وتتكلم عن الأمور العصيبة في هذا اليوم وأنا خطابي النهاردة عكس كده تماما أنا اتكلمت عن أهوال القيامة الدرس اللي فات وعن حصرة ناس كتير جدا بسبب أعمال عملتها في الدنيا وحصرتها يوم القيامة النهاردة بتكلم على الصنف الثاني الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم القيامة كيوم من أنواع أيام الكرامة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لهم كلنا سمعنا الخطباء يتكلمون على أن يوم القيامة على العصاة وعلى كثير من الناس ممن عصوا الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن طول وعظمة ومشقة هذا اليوم على أهل المعصية وبالتالي يكون حسر عليهم قال وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي يوم القيامة عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى يقضي الله حساب الخلائق ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار خمسين ألف سنة دول ده لمن عصى الله أما من أطاع الله سبحانه وتعالى الشاب اللي نشأ عابد لله وطائع لله قريب من ال... من الله سبحانه وتعالى وهو ما يشيلش هم ال 50000 سنة أصلا الأخت اللي ما شاء الله اللي, اللي ختمت القرآن حبا في كلام الله سبحانه وتعالى وخدت فيه إجازة وخدت فيه قراءات الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأخت اللي اتقت الله في زوجها والزوج اللي اتقى الله في زوجته والأب والأم اللي اتقوا الله في أبنائهم والأبناء اللي اتقوا الله في آبائهم الناس دي يوم القيامة ما تشيلش هم ال 50000 سنة الإنسان اللي كان بيدفع السيئة بالحسنة الإنسان اللي كان بيتقي الله حيثما كان الإنسان ده ما يشيلش هم خمسين ألف سنة لأن يوم القيامة هو يوم كرامة من الله سبحانه وتعالى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين كما بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب ربع ساعة وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمن على الصالح على الإنسان العابد الإنسان اللي أطاع ربنا في الدنيا يوم القيامة على المؤمنين كساعة من نهار ربنا سبحانه وتعالى خفف اليوم ده ليه لأن اليوم ده كرامة للمؤمن ده مش يوم تكدير للمؤمن أو يوم تعذيب للمؤمن لا ده يوم كرامة لعباد الله سبحانه وتعالى فيوم الطويل اللي خمسين ألف سنة لا مش على كل الناس على العصاة أما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دول ما يشيلوش هم اليوم ده أصلا لأن اليوم ده هو يوم الجزاء بالنسبة ليهم يوم الفرحة بالنسبة ليهم عارفين ربنا عز وجل يقول في القرآن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة ففي ناس هيتبهدلوا في اليوم ده وفي ناس ترفع جدا في هذا اليوم في ناس والعياذ بالله اليوم عليهم خمسين ألف سنة إنما المؤمن مش كده اليوم على المؤمن يوم بسيط صغير جدا قصير جدا مش شايل همه كنا دايما نسمع عن الناس اللي يوم القيامة يعني الشمس تقترب منهم ويغرق الناس في أعراقهم مش على كل الناس مش على كل الناس في ناس ما شاء الله استظلوا في ظل عرش الرحمن وفي ناس ما شاء الله لا قوة الا بالله في ظل أعمالهم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الشاب اللي دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال إني أخاف الله ذا في ظل عرش الرحمن مش شايل هم الشمس في الشاب اللي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه ده في ظل عرش الرحمن الناس اللي كانت بتتصدق قال النبي كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة أمنا الكريمة لحفظت البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان وأمنا الكريمة في ظل في الظل بتاع صوت البقرة وآل عمران في ناس في اليوم ده في أمن وأمان مش شايلة هم الشمس ولا شايلة هم الحر ده أصلا ده في ظل عرش الرحمن الشباب ما شاء الله اللي التزم بدروس العلم ومجالس الوعظ الناس اللي قاعدين معايا الآن دلوقتي بيسمعوا على الدرس من من تونس ومن المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا ومن مصر ومن الخليج ومن دول أوروبا الناس اللي قاعدة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هؤلاء وكرامة الله عز وجل لهم مش شايلين هم الشمس إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور ثيابهم نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم يفزع الناس ولا يفزعون وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقام أعرابي وجث على ركبتيه وقال يا رسول الله من هؤلاء صفهم لنا فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره تحببنا في الله وما اجتمعنا في هذا الوقت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى ده يوم القيامة عليهم لا في حر ولا في شمس ولا في خوف ولا في فزع ولا في رعب هم عايشين أصلا في أمن وأمان فأي الفريقين أحق بالأمن هم دول أحق الناس بالأمن اللي كان بيبقى حريص على مجالس العلم علشان يتعلم و- و- ويتحرك ويعبد ربنا وقلبه يخشع في الدرس ويتحرك الدرس ده الوقود اللي بيحركه الأسبوع كله هو ده حاله من القيامة ما شاء الله الناس اللي لازمت المسجد ما شاء الله بين المحاضرتين وأنا في الكلية نزلت قعدت في مسجد الكلية قاعد أقرأ في ال- شوية قرآن أراجع محاضرة قاعد في بيت ربنا حريص إن أنا أكون في المكان ده والدنا الكريم ما شاء الله ما شاء الله اللي صلى المغرب وقاعد يقرأ قرآن للعشاء ووالدنا الكريم اللي صلى الفجر وقاعد جلسة الضحى بيقرأ قرآن الناس اللي اللي- التي جاورت ربها في الدنيا في مساجده وفي بيوته قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة أين جيراني أين جيراني فتقول الملائكة أي رب ومن هؤلاء الذين يستحقون أن يجاورونك في هذا اليوم فيقول الله عز وجل أين عمار المساجد دول اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله حتى التاجر التاجر اللي كان بيدين الناس ويبيع الناس وشايف ده محتاج فيقرض ده مبلغ ويعفو عنه ويسامح وده كان محتاج والدنيا وقعت معاه فأنا سامحتك عافيت عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليتجاوز عن معسر أو فليخفف عنه اللي كان عليه دين أنا ت- وضعت عنه بعض الدين كان عليه 100 أنا قلت له 50 أو تجاوزت عن المال في ظل عرش الرحمن الناس دي مش شايلة هم أصلا الأهوال بتاعة القيامة الناس دي في أمن وأمان الناس دي مش خايفة هتخاف من إيه أصلا الناس دي هتخاف من ايه واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا فده في بداية الامر انما في ناس تانية خرجوا من قبورهم في احسن صورة وفي اطيب حال وفي احسن منظر الناس اللي اجتهدت مع القرآن في الدنيا صاحبة القرآن في الدنيا مش هيقف بين ايدين ربنا عاري ولا هيتحرك بين الناس عاري ده في البداية بس وقت الخروج من القبور انما بعد ذلك كل انسان منا يعني ان شاء الله يستر على قدر عمله الصالح في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن لصاحبه ألا تعرفني قال من أنت قال أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائك فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس وفي الحديث الآخر الذي رواه البزار في مسنده يأتي القرآن صاحبه فيقول القرآن أي رب حله حل صاحب القرآن فيلبس حلة الكرامة لا تقوم لها الدنيا وما فيها لو أهل الأرض كلهم اجتمعوا علشان يأتوا بثياب ثياب الكرامة لحامل القرآن ما يعرفوش فيلبس هذه الثياب فيقول القرآن أي رب زده فيوضع على رأسه تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس فيقول القرآن أي رب ارفعه أي رب ارفعه في الجنة فيقول الله عز وجل عبدي اقرأ ورتل واصعد في درج الجنة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد خارج من قبره في أحسن صورة وفي أحسن حال وفي أطيب شكل مش عاري ولا حاجة خالص لا هو خارج من قبره بحكم ما كانش فيه ملابس وخرج حفاة عراة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكسى الناس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أول ما يكسى من الناس إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي ناس يوم القيامة هيفضلوا عراه في ناس يوم القيامة هيفضلوا عراه والسبب في ذلك إن هم للأسف عصوا أمر ربنا في الدنيا وبخاصة البنت المتبرجة اللي ماشية في الشارع بهدوم ضيقة أو بهدوم تظهر جسدها وحجم جسدها النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة اه هي لابسة في الدنيا هدوم ولكن هدوم بتفصل جسمها يوم القيامة بقت عارية وإذا كنا قرأنا في القرآن الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وإذا كنا قرأنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس يوم القيامة ستحشر والعياذ بالله على وجوهها نظرا لأنها نكست أوامر الله سبحانه وتعالى في الدنيا ففي ناس يوم القيامة محشورين في أحسن صورة وفي أحسن حال وفي أحسن حال قال الله سبحانه وتعالى شوفوا الآية وجمالها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا والجهة الثانية ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا دول الحالين ففي ناس بفضل الله خارجة في أحسن حال وفي أحسن صورة وفي أحسن شكل لأن هم في الدنيا كان لهم عمل استقاموا عليه صبروا عليه لآخر يوم في حياتهم أنا بتكلم النهاردة مع كل الشباب اللي عايشين وسط بيئات مش ملتزمة وفي ضغط عليهم علشان يسيبوا الالتزام ضغط عليهم الأخت اللي بقول لها اتمنعت من الدروس وبتتمنع من النقاب وأهلها محرجين عليها تلبس نقاب أنا بقول لها اصبري واثبتي أنت على الحق صدقيني والله الاستقامة والصبر ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا ما تمرين به الآن اصبري واثبتي يا بنتي اثبتي على الطريق خليكي ماشي على الطريق واستقيمي عليه يوم القيامة بالنسبة لك ده يبقى يوم الكرامة بقول للناس اللي حواليها شباب بيحاولوا دايما ياخدوها للمعصية يا ابني اثبت على الطريق ثباتك على الطريق هو فعلا الموصل في النهاية ان يوم القيامة ما يبقاش حسرة ولكن يكون يوم الكرامة لينا كلنا ننال الكرامة من الله والكرامة من الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر غالية احنا محتاجينها جدا محتاجينها جدا وعايز أختم معاكم بنصيحة واحدة النصيحة دي كل واحد فينا يضرب في باب من أبواب الخير بسهم فتح باب صدقات تصدق اتفتح باب قيام ليل أقم الليل اتفتح باب درس علم روح احضر درس علم ولكن مع كل أبواب الخير اللي انت بتضرب فيها بسهم أنا عايزك تركز على عمل تتمسك به تعيش عليه وتموت عليه ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فضلوا مسكين بالعمل في العمل ده ومتمسكين بيه ومتشبثين بيه لآخر لحظة في حياتهم لآخر لحظة في حياتهم داوم على صلاتك ورد القرآن بتاعك ورد الأذكار اللي بدأنا نهملها حاول بقدر المستطاع درس العلم حتى ولو هتسافر يوم الجمعة مفيش حواليك مساجد فيها حد متقن شوية يأثر فيك ابحث عن مسجد فيه إمام أو شيخ بيأثر وكلامه مؤثر روح للشيخ واسمع للشيخ وتأثر بكلام الشيخ ويكون هو الطاقة والوقود اللي يساعدك طول عمرك ان انت تكمل في طريقك لربنا سبحانه وتعالى دور على الصحبة الصالحة اللي تاخد بإيديك لربنا سبحانه وتعالى اضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم وركز في عمل صالح هات آخرك في العمل ده داوم عليه واستمر عليه وهات آخرك في العمل ده إن شاء الله يبلغك ربنا سبحانه وتعالى الكرامة في الدنيا والكرامة يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل كرامته في الدنيا ومن أهل كرامته في الآخرة هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم